في I على ال V battery في I شيل ال I مع ال I فنوصل بقى للقانون اللي احنا حافظينه اللي هو ال V out على ال V battery طب ما ده لما نفكه يبقى I في R out على I في R out زائد ال R وده اسهل قانون للكفاءه طيب المطلوب اللي بعد كده عايز كمان قدرة البطارية ونسبة المفقود خلينا نجيب نسبة يا جماعة نسبة المفقود هي عكس الكفاءة مش عكس الكفاءة يعني مثلا لو البطارية 3 ارباع البطارية دي كفاءتها 75% يبقى بيفقد منها قد ايه 25% طب بتجيب نسبة المفقود ازاي بالراحة كده عايز اكتب القانونين جنب بعض بس صلي على النبي الاول صلى الله عليه وسلم الكفاءة بعد ما بسطنا بقى القوانين كلها هناخد قانون واحد ال V out على ال V bat طب ونسبة طبعا هنا في 100 طب ونسبة الجهد المفقود ال V in على ال V battery طب انا مش فاهم يا استاذ طب صلي على النبي وانا اقول لك صلى الله عليه وسلم هو يا اخي مش انت مقتنع معايا انه ال V battery معلش هنتعب شويه في الكاميرا ال V battery عباره عن ال V in زائد ال V out برضه مش فاهم يا استاذ يا اخي بالعربي وبالبلدي خالص مجهود البطاريه بيستهلك في دفع الالكترونات بداخلها زائد دفع الالكترونات خارجها ماشي انت بتستفيد بمين بال V out ولنفترض ان ال V battery كانت 10 فولت 8 فولت بيعطوا لبره و2 فولت بيستهلكوا جواها يبقى البطارية دي بالنظر الكفاءة بتاعتها كام مش هي مكتوب عليها 10 بس فادتنا ب 8 بس يبقى الكفاءة 8 على 10 يعني 80% طب فقدنا 2 يبقى نسبة المفقود 2 على 10 طب يلا نرجع تاني تحت بقى نسبة الجهد المفقود هي ال V in على ال V battery في 100 ال V in اللي هو الجهد الداخلي للبطارية اللي هو I R small على ال V battery طب هو ال V battery بكام يا اخوانا ب 12 يا استاذ طب وال I R small ال I كنا حاسبينه بواحد ونص وال R small باتنين فيطلع تلاتة على 12 يعني ربع زي ما قلنا اللي هو 25% يبقى ده نسبة الجهد المفقود طيب ماشي معلش المسألة طويلة بيقول لي كمان عايز قدرة البطارية قدرة البطارية سؤال القدرة معرفش ليه يعني الطلبة كتير ما بيثبتش معاها فأنا عايز أقوله برضه بوضوح انا هحاول اصغر الرسمه شويه عشان الرسمه يبقى معا... باينه معانا مع الكلام الرسمه تاني كده لما اجي اقول مثلا ادي البطاريه كانت 12 فولت دي ال V battery وال R small كانت 2 اوم وكان معايا مقاومه 6 وكان معايا مفتاح هنا ودي تلاتة وكان في هنا اميتر وهنا فولتميتر طيب اما تيجي تتعامل مع القدرة بص يا سيدي power الكلي للبطارية يساوي power المفقود داخلها زائد power المعطى خارجها طيب power كلي للبطارية بنحسبه ازاي V battery في I طيب ال power in V in في I طب ما هو الفي ان اي في ار ادي في اي تاني يعني على طول اسهل I تربيع R small زائد طب ال power out V out في I بعد فك دي ب I R out يبقى I تربيع R out انا هحسب كل حاجة على حدة ولازم كلهم يحققوا المعادلة الاصلية ال V battery بكام يا اخوانا اللي حافظ احنا كنا قايلين ب 12 وال I بواحد ونص فيطلع حاصل ضربهم 18 واط يبقى البطارية دي 18 واط دلوقتي قدرتها 18 واط بالمناسبة هي قدرة البطارية ثابتة ولا بتتغير طلبة كتير يقول بسرعة ثابتة لا قدرة البطارية بتتغير ارجع للقانون اللي انا كاتبه على السبورة القدرة بتاعت البطارية V battery في I ال V battery بتاع البطارية ثابت مكتوب عليها طب وال I اللي مستمد من البطارية والله لو البطارية متصلة بدايرة مقاومتها كبيرة يعني بناخد منها تيار قليل يبقى هنا القدرة بتاعتها صغيرة انت بتاخد تيار قليل فال V battery في I صغير يديك power صغيرة البطارية دي ما تستهلكش على طول تقعد معاك فترة طويلة طب لو البطارية انت بتاخد منها تيار جامد موصلها مع مقاومات صغيرة يبقى انت هنا بتستهلك البطارية بتاعتك بسرعة ومشغلها على قدرات عالية فالبطارية هنا هيكون زمن استهلاكها قصير طب نرجع نكمل لازم مجموع ال I تربيع r small زائد مجموع ال I تربيع R capital لازم يساوي 18 طب يلا I تربيع r small ب 2 وربع ده ده ال I تربيع لان واحد ونص في واحد ونص ب 2 وربع في ال r small بكام؟ ب 2 يطلع ده ب 4 ونص خليه لوحده طب يلا بينا بقى نحسب القدرة المستهلكة بره I تربيع برضه ب 2 وربع في ال R out ب 6 ال R out بكام؟ ب 6 2 وربع في 2 ب 4 ونص في 3 يبقى ادي 12 13 ونص 4 ونص واط 13 ونص واط يدينا 18 واط يبقى المعادلة بتاعتي سليمة القدرة الكلية للبطارية وزعت على داخلها وخارجها طيب آه يعني عايز اقول بس بقية المسألة بس بسرعة هنطلع عند الرسمة تاني هو بيقول لي بقى بعد ما اقفل المفتاح لما اقفل المفتاح ايه اللي هيستجد بقى والله هقول كل حاجة تاني بسرعة لما اقفل المفتاح اصبحت المقاومة الخارجية هنا اتنين فيبقى ال I بسرعة كده V battery على ال R وال r يعني ال V battery اللي هي ب 12 على 2 و2 اللي هم 4 3 امبير التيار اللي هيبقى خارج من هنا كام 3 امبير واوعى تقع الوقعه اللي انا ما بحبهاش اللي هو قراءه الاميتر الطالب على طول يروح كاتب 3 امبير ما هو التيار 3 امبير لا احنا نبهنا لها المره اللي فاتت قلنا حتى على التيار لو فاكرين قلنا احنا هنقيسه كله ولا هنقيس حته منه الاميتر ده لما يجوا 3 امبير يا اخوانا هنا والله العظيم لو استخدمت مخك بس من غير حسابات هتعرف تجيبها 3 امبير جايين اهم هل كلهم هيعدوا على الستة لا ده هيتفرع يا استاذ طب قلنا هيتفرع ازاي بعكس نسب المقاومات المقاومة الكبيرة يخشها التيار الاقل والمقاومة القليلة يخشها التيار اكتر طب نسب المقاومات 2 الى 1 يبقى التيار هيبقى بنسبة 1 الى 2 يبقى الاميتر ده هيقيس 1 امبير لان في 2 امبير هينزلوا تحت وعشان تتأكد لازم يبقى فرق الجهد فوق زي فرق الجهد تحت طب فرق الجهد فوق 6 فولت طب وتحت برضه 6 فولت طيب دي اللي كانت تهمني وبقيه الحاجات زي الجزئيه الاولانيه انا مش عايز اضيع الوقت في التاسع صلي على النبي صلى الله عليه وسلم آه هندخل الفصل العاشر دلوقتي هنسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم وعايز اقول للطلبه الفصل العاشر انا بعتبره من اسهل الفصول انت بس بتتلخ... بتلخبط نفسك في حفظ القواعد يعني ركز معايا ان شاء الله هحاول ان انت تبقى خارج من الحصة دلوقتي القواعد ما تعملكش مشكلة بس برضو قبل ما هتكلم عن العاشر انا عايز ادي تمهيد بالراحة قوي مش عايز استعجل عشان ممكن يكون في معلومات في البداية انت ما خدتهاش كويس فمبوظة معاك الفصل بسم الله الرحمن الرحيم الفصل العاشر هو جزئين اسمه التأثير الكهرومغناطيسي أو التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي زائد الجزء الثاني من الفصل أجهزة القياس الكهربي المباشرة طيب ناخد النص الأولاني التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي لو بالعقل كده بالراحة فكرنا هو التيار الكهربي مش عبارة عن سيل من الإلكترونات طب مش كل إلكترون له مجال مغناطيسي إذا هذا السيل من الإلكترونات اللي كل إلكترون فيه له مجال مغناطيسي لما بيمر في الموصل فبيبقى حوالين الموصل كله مجال مغناطيسي تمام عايزين ندرس ده بس قبل ما ندرس دوت عندي شوية تمهيد شوية أسئلة كده هسألها بالراحة يعني إيه مجال منتظم ويعني إيه مجال غير منتظم مجال منتظم يا جماعة يعني قوة المغناطيس في كل النقاط ثابتة ده معنى مجال منتظم قوة المغناطيس في جميع النقاط ثابتة طب مجال غير منتظم أكيد هيبقى العكس إن المغناطيس ده النقطة دي القوة فيها غير النقطة دي طب ده بيتوفر فين حسب شكل المغناطيس معظم المغناطيسات المجال بتاعها مش منتظم زي لما اجي اقول مثلا المغناطيس ده احنا طبعا بنرسم خطوط المجال بواسطة استخدام برادة حديد نحطها على لوح زجاجي مثلا يعني نحط المغناطيس تحت فوق منه لوح زجاجي وفوق منه برادة حديد واطرق طرقات خفيفة كده على اللوح الزجاجي ارسم برادة الحديد بالمرة عايز اتكلم على الاتجاه الاتجاه بيبقى من القطب الشمالي الى الجنوبي بس ده خارج المغناطيس طب من داخل المغناطيس يبقى من الجنوبي للشمالي يبقى اتجاه خطوط المجال من بره من اللي فين من الشمالي للجنوبي طب ومن جوه من الجنوبي للشمالي طيب المغناطيس ده مجاله غير منتظم شدة المجال بتختلف من نقطة إلى أخرى طب هو في مغناطيس مجاله منتظم آه زي المغناطيس المشهور دوت ده المغناطيس اللي هو على شكل حذاء الفرس بيبقى ده مجال منتظم اللي هو ما بين قطبيه دي منطقة مجال منتظم فعشان كده ده مهم جدا في التجارب العلمية بتاعتنا دايما يقول لك في التجربة أنا عندي مجال مغناطيسي منتظم فده هتلاقيه موجود في كل المعامل لأن ده بتاع المجال المغناطيسي المنتظم ماشي دي أول حاجة الحاجة التانية أنا عايز أقول لك اتجاه المجال وخلاص قلناه طب مجال الأرض الأرض مغناطيس عملاق صلي على النبي صلى الله عليه وسلم خليك معايا هنا الارض مغناطيس عملاق طيب هيدخل في بعض المسائل ان لما تيجي تتكلم على المجال المغناطيسي الكلي عند نقطة معينة وليكن مثلا ده سلك حوالين منه مجال مغناطيسي طيب يقولك احسب كثافة الفيض عند النقطة دي بس خد في حساباتك ان في مجال بتاع الارض عند النقطة دي يبقى انت لما تفكر النقطة دي دلوقتي تتعرض لمجالين مغناطيسيين مجال السلك وده لسه ما تعاملناش معاه ومجال الأرض طيب خلينا مع مجال الأرض الأرض كروية خطوط المجال بتمتد من الشمال إلى الجنوب في كلمة أنا نفسي أفهمها اللي هي يقول لك في المسائل إيه وكانت المركبة الأفقية لمجال الأرض كذا صلى على النبي وأنا أقول لك صلى الله عليه وسلم لو تخيلنا إن إحنا شايفين خطوط مجال الأرض المغناطيسية الأرض أهي خطوط المجال من الشمال إلى الجنوب طيب هل أنت متوقع أنها أفقية تماما خطوط المجال خط المجال مش أفقي في مناطق يبقى أفقي وفي مناطق يبقى مائل طيب لو هو مائل هو بقى كتر خيره بيحلله لمركبتين مركبة رأسية ومركبة أفقية اللي بيأثر على المجال بتاعك هو المركبة الأفقية لخطوط الفيض اللي انت وانت بتتحرك بتقطعها فعشان كده يا جماعة المجال بتاع الأرض لو هو مائل في منطقة هو في المسألة بقى ما بتعبكش يقول لك حلله لمركبة رأسية ومركبة أفقية لا هو كتر خيره بيجيب لك في المسألة دايما المركبة الأفقية لمجال الأرض ماشي هيقول لك مجال الأرض كذا طب نفكر هو مجال الأرض اتجاهه ازاي من الشمال إلى الجنوب طب هو لو أوحلك في المسألة ان مجالك انت كمان من الشمال إلى الجنوب يبقى في الحالة دي المجال الكلي عند النقطة المختارة هو مجال الأرض زائد المجال اللي معاك بتاع سلك أو بتاع ملف هتجمعهم لأن هم في نفس, في نفس الاتجاه طب لو مجالك أنت من الجنوب للشمال يعني عكس مجال الأرض يبقى هتطرح طب لو المجالين متعامدين يعني مجالك أنت من الشرق للغرب ومجال الأرض من الشمال للجنوب آه ساعتها لو المجالين متعامدين يبقى ال B total أو كثافة الفيض الكلية جذر مجموع المربعين واللي مش عارف ما ينفعش ما يبقاش عارف ده خلاص بقى دي كميات متجهة إذا كانت مع بعض بنجمع إذا كانت عكس بعض بنطرح إذا كانوا متعامدين يبقى المحصلة بتاعتهم جذر مجموع المربعين صلي على النبي صلى الله عليه وسلم معامل النفاذية معامل النفاذية ده بيختلف من وسط لآخر هو كلمة معامل النفاذية كلمة مش كاملة هي اسمها معامل النفاذية المغناطيسية للوسط أو معامل السماحية المغناطيسية للوسط في وسط بينفذ المجال المغناطيسي بقوة ووسط ما بينفذوش يبقى أنا عندي يختلف معامل النفاذية من وسط لآخر ورمزه mu ماشي النقطة اللي بعد كده الفيض وكثافة الفيض الفيض هو المجموع الكلي لخطوط الفيض ماشي ورمزه phi m ده رمز الفيض phi m ويقاس بالويبر والويبر 10 أس 8 line 10 أس 8 خط فيض يبقى الفيض يق... رمزه phi ويقاس بالويبر طيب أما كثافة الفيض صلي على النبي بقى صلى الله عليه وسلم نقف عندها كده بالراحة إيه كثافة الفيض دي؟ إيه الكلمة أنا أنا مش فاهمها دي؟ هديك مثال كده بالراحة على السبورة عشان تعرف يعني إيه كثافة الفيض وعلامة تدل لما أرسم لك مغناطيس كده بالراحة زي بتوع ابتدائي بتوع زمان كده أهو خطوط فيض اهي واسالك المغناطيس اقوى عند نقطة X ولا عند نقطة Y اللي بيستخدم المنطق بمنتهى الوضوح هيقول لي عند نقطة X المغناطيس اقوى هقول له عرفت منين يقول لي اصل خطوط الفيض زحمة هقول له اه اذا قوة المغناطيس عند نقطة أو شدة مجال المغناطيس عند نقطة يستدل عليها بكثافة خطوط الفيض عند تلك النقطة لا قول لي تاني هقول لك قوة المغناطيس عند نقطة هكتبها لك قوة المغناطيس عند نقطة هي هي شدة مجال المغناطيس عند نقطة هي هي كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة ماشي ويرمز لكثافة الفيض بالرمز B طب بتتجاب ازاي بنفرض ان في حواليها وحدة المساحات ونعد الخطوط اللي, اللي مر عموديا بهذه الوحدة يبقى phi m مقسومة على A طب يبقى كثافة الفيض عند نقطة عايز تعريف وعايز قانون وعايز unit التعريف كثافة الفيض عند نقطة هي عدد خطوط الفيض المغناطيسي المرة عموديا على وحدة المساحات المحيطة بتلك النقطة ماشي مش هعيد طب وال unit ويبر لكل متر مربع ويساوي تسلا يبقى كثافة الفيض المغناطيسي هي دلالة على قوة المغناطيس عند تلك النقطة لذلك انت لما تبقى فاهم كلمة كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة هو انا مش بجيب الكثافه عشان الكثافه والناس الشاطره احنا خدنا حاجه شبه كثافه الفيض المغناطيسي قبل كده عند نقطه لو انت كنت شاطر في الفصل الخامس في الجزئيه بتاعه السريان كنت بستدل على سرعه جريان الماء عند نقطه سرعه جريان الماء عند نقطه بكثافه خطوط الانسياب عند تلك النقطه فلذلك كان معدل الانسياب عند نقطه او معدل السريان عند نقطه هو سرعة المائع عند نقطة هو كثافة خطوط الانسياب عند تلك النقطة طب النهاردة قوة المغناطيس عند نقطة هي شدة مجال المغناطيس عند تلك النقطة هي كثافة الفيض المغناطيسي عند تلك النقطة صلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده بقى هنسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الفصل أنا كنت بمهد بس هنبدأ الفصل اللي هو التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي أولا هنتعامل مع السلك المستقيم طيب وعشان الدنيا ما تبقاش مفتوحة قوي كده هنحط عناصر ونجاوب عليها برضو السلك المستقيم سلك مستقيم عايز منه ايه انا عايز شكل المجال بتاعه وارسمه ازاي واتجاه المجال طب وكثافة الفيض حوالين منه وعايز ايه كمان وعايز اتعامل مع اكتر من سلك واتعامل مع نقطة التعادل وامتى يبقى مفيش نقطة تعادل طب واحدة واحدة سلك مستقيم أول حاجة شكل المجال نجيب ورقة بيضة مستطيلة دي مستطيلة بس ده رسم فراغي ونمرر سلك من نصها طب ده المنظر بزاوية 45 طب لو أنا باصص من فوق لو أنت باصص من فوق هتشوف الورقة مستطيلة يا عم وهتشوف السلك نقطة ده فاهمني ولا إن شاء الله تكون فاهم لو باصص من فوق هتشوف الورقة مستطيلة وهتشوف السلك نقطة طيب حط برادة حديد طبعا السلك ده مش جاي لوحده السلك ده المفروض ان هو جاي معاه بطارية وجاي معاه دايرة كاملة فعشان ما بس ما نبوظش الرسمة وليكن السلك طياره لفوق طالب يقول لي طب ماشي ده طياره لفوق دي بقى اعملها ازاي بقى يا استاذ اقول لك انا على الاصطلاح بس صلي على النبي الاول عليه الصلاه والسلام مش انت شايف السلك نقطه طب انت قصدك بقى مش انت لو باصص من فوق المفروض ان التيار يبقى جاي كده لفوق طب تفهم ازاي اللي شايف الرسمه ان انت قصدك ان التيار لاعلى اسمع اصطلح العلماء على رمزين لو انت قصدك ان الحاجة اللي انت راسمها اللي هي النقطة يعني عمودي للداخل يبقى تحط X طب لو كان قصدك عمودي للخارج حط نقطة يبقى السلك ده المفروض لو انت بص من فوق يبقى التيار طالع كده يبقى فعلا هي نقطة طب لو كان التيار داخل لجوه كنت هعملها X طب يلا بقى نرسم حطينا برادة الحديد فالبرادة ايه اللي حصل لها اما حطينا برادة الحديد ومررنا التيار وطرقنا طرقات خفيفة على الورقة اترسمت البرادة على شكل دوائر متحدة المركز مركزها السلك المنظر من فوق يبان احلى يبان كده دوائر متحدة المركز مركزها السلك طب لو سئلت عن وصف شكل خطوط مجال السلك المستقيم تقول جملتين يعني يقول لك أكمل مجال السلك المستقيم يكون إيه؟ أقول له واحد على شكل دوائر متحدة المركز مركزها السلك اتنين تقل كثافة خطوط الفيض كلما بعدنا عن السلك كل لما ابعد كثافة الفيض تقل طيب ماشي رسم المجال بقى طب ما انت رسمته يا أستاذ لا في احيان كتير برسم المجال جوه مسألة طب هرسمه ازاي بص يا سيدي لو قال لي سلك طياره شمالا اهو طب جنوبا اهو طيب سلك طياره عمودي داخل الصفحة اهو ده السلك ما انت عمودي داخل الصفحة ما هو الصفحة يعني السبورة ترسمه X طب لو عمودي خارج الصفحة نقطة برافو عليك يا احمد صلي على النبي عليه الصلاة والسلام لما اجي ارسم المجال بقى مش المفروض ده مجاله دواير طب الدايرة لما تترسم أفقية كنا كتير بنرسمها كده بس الرسم الأحلى لو أنت أفقي تماما مش هتشوف الدايرة ده أنت هتشوفها خط الدايرة أفقيا هتشوفها خط طب نعمل إيه بقى اسمع يا سيدي بيترسم المجال هنا إيه ده إكسات وهنا نقط طب ليه بقى لان الدايره داخله هنا وخارجه هنا داخله وخارجه فكل نقطه ده, ده كل اكس دلاله على موضع دخول المجال ونقطه موضع خروجه وهكذا واحد المفروض يقول لي بقى يا استاذ طب انت عرفت منين ان الدايره بتلف كده مش العكس وما انا اقول لك بقى عندنا قاعده سهله جدا اسمها اليد اليمنى قاعدة اليد اليمنى أو إبهام اليد اليمنى بص يا سيدي تقبض على السلك أو تتخيل أن أنت قبضت على السلك بإيدك اليمين اوعى تكون مش عارفه قبضت على السلك بيدك اليمين صباعك ده هو اسمه الابهام تخليه مع الطيار التفاف الاصابع بقى يشير للمجال يبقى ده مع الطيار دول مع المجال يبقى لو سمحت لو سئلت عن قاعدة ابهام اليد اليمنى قاعدة ابهام اليد اليمنى لما تيجي تقولها كل القواعد اللي عندنا تقول عنهم حاجتين الاستخدام والطريقة الاستخدام تحديد اتجاه المجال حول سلك مستقيم يمر فيه تيار كهربي قول تاني تحديد اتجاه المجال بتاع مين حول سلك مستقيم يمر فيه تيار كهربي طب الطريقة ازاي اقول له واحد اتنين تلاتة واحد نقبض على السلك باليد اليمنى نقبض عليه نمسكه يعني بالقبضة دي بحيث يكون الإبهام مع اتجاه التيار فيكون اتجاه التفاف الأصابع مع اتجاه المجال طيب ماشي فهنا لو عملت كده تلقى المجال للداخل طب وهنا للخارج طب ودوت يلا اعدل ايدك بقى ده كده مع مين مع التيار يبقى هنا المجال للداخل وهنا للخارج فيترسم هنا اكسات ونقط بالمناسبة لما تيجي ترسمهم كل X قصادها نقطة ما ترسمش عشوائي لان الدوائر بتبقى منتظمة ما ترسمش عشوائي يعني رسمت اكستين هنا واكستين هنا بترسم نقطتين هنا ونقطتين هنا طيب تعال نشوف هنا بقى لو السلك بصوا زي وضعية القلم بالظبط عمودي داخل الصفحة مجاله هيبقى دايرة وهتشوف الدايرة بقى ما انت باصص من فوق فشايف السلك نقطة وشايف المجال دايرة طب والاتجاه طلع ايدك اليمين ادي ايدي اليمين ده مع مين مع الطيار عمودي داخل الصفحة يبقى ده مع المجال اهو طب يلا هنا ما هو برضو المجال هنا دايرة يا أستاذ طب يلا هات الاتجاه عمودي خارج الصفحة ده التيار يعني أهو طب ده مع المجال أهو يبقى احنا خدنا لحد دلوقتي شكل المجال رسم المجال اتجاه المجال بتوع السلك المستقيم طب كثافة الفيض بقى صلى على النبي صلى الله عليه وسلم احنا قلنا من شوية انه الفيض المغناطيسي اللي بجوار السلك بيقل كل ما بعدنا عن السلك تعالوا هنرسم الورقة تاني والسلك عدى من النص وادي خطوط الفيض اهيت فهقول لنفسي يبقى خ- تيجي نجيب الاتجاه تاني ادي الطيارة اهو اهو الخطوط هتبقى في هذا الاتجاه لو انا عايز كثافة الفيض عند النقطة دي مثلا لو النقطة دي ثابتة يبقى كل ما التيار يزيد كثافة الفيض تزيد يبقى البي هيكون مؤثر عليها طردي شدة التيار ماشي طيب طب النقطة دي ولا النقطة دي نقطة واحد ولا اتنين كثافة الفيض عندها أكبر زي بعض طب وتلاتة زي بعض طب وأربعة زي بعض لأن هم على نفس المحيط يعني على نفس البعد من السلك طب وخمسة لا حاسب خمسة كثافة الفيض زادت طب وستة كثافة الفيض زادت يبقى كثافة الفيض ممكن تقول إنها إيه بقى هتتناسب عكسي مع البعد المستقيم عن السلك كل ما البعد المستقيم يزيد كثافة الفيض تقل وهيدخل هنا 2 باي على أساس إنك على نفس المحيط بتبقى كثافة الفيض ثابتة فممكن تقول إن كثافة الفيض عند نقطة بتتناسب عكس مع محيط الدايرة اللي النقطة بتقع عليها فاضل ثابت عشان القانون يخلص الثابت اللي هيدخل هنا هو معامل النفاذية اللي هو ميو القانون ده على بعضه اسمه قانون أمبير الدائري قانون أمبير الدائري ال B بتساوي mu I على 2 pi d حيث mu هو مين؟ معامل النفاذية المغناطيسية وهو يختلف من وسط لآخر طب بالمرة ممكن mu نجيب وحدة قياسه؟ ممكن بص له كويس كده أنا معايا ناس شاطرة ال mu تسلا في متر على أمبير تاني مش دي بالتسلا وده بالامبير وده بالمتر يبقى ال mu تسلا في متر على امبير يبقى ال mu يقاس ب تسلا في متر على امبير واحد تاني يقول لك طب ما انا ممكن افك التسلا فكها يا عم ويبر على المتر المربع دي التسلا لوحدها وفي عندي لسه متر وعندي امبير شيل ده مع ده يطلع الناتج وبر على امبير متر يبقى كثافه الفيض المغناطيسي عند نقطه بجوار السلك تتناسب طرديا مع مين يا جماعه مع شده التيار بس عكس مع مين ممكن تقول مع بعد النقطه او البعد المستقيم للنقطه عن السلك او مع محيط ال- الدايره اللي النقطه بتقع عليها طيب التعامل مع اكتر من سلك دخلنا في الجد بقى لو في نقطة موجودة ما بين سلكين أو خارج سلكين تعال نستخدم المنطق الأول السلكين أهم في نقطة بينهم أو براهم عايز كثافة الفيض الكلية عندها تسمع كلامي؟ آه خبي سلك وشوف كثافة الفيض بتاع السلك ده عندها يعني تعامل معاهم سلك سلك طيب النقطة دي يا أستاذ جاي لها كثافة الفيض من ده ثلاثة ومن ده خمسة اجمع بقى ولا اطرح هات اتجاه الفيض عند النقطة دي بتاعت السلك الاولاني واتجاه الفيض بتاعت السلك التاني لو كانوا الاتجاهين مع بعض هتجمع عكس بعض هتطرح والله كده الكلام خلص بس احنا بنكبر المواضيع تعالوا نشوف بقى يحصل ازاي دوت مثلا السلكين دول في نقطة مطلوب كثافة الفيض عندها موجودة ما بينهم نقطة واحد وعايز كمان عند اتنين وعايز كمان عند تلاتة بص أنا هتعامل معاك بطريقتين تلاتة عشان لو ما فهمتش بواحدة ان شاء الله تفهم بالتاني في ناس تعمل كده دايرة دايرة ويحط صباعه كده وادي الدايرة اهي يبقى الاتجاه هنا كده وهنا زيها برضو يبص للسهمين دول مش هم عكس بعض يبقى المجالين عكس بعض يبقى انا عشان اجيب كثافة الفيض هنا هعمل ايه هطرح يبقى كثافة الفيض لو ده السلك سين وده السلك صاد يبقى اجيب كثافه الفيض بتاعه سين عند النقطه دي وكثافه الفيض بتاعه صاد عند النقطه دي واطرحهم من بعض لانهم عكس بعض على الجنبين بقى من غير ما تفكر يبقى تجمع طيب في ناس ما بترسمش انا كده خلصت طريقه الطريقه التانية بقول لك في ناس ما بترسمش بتنجز بيعمل ايه انت عايز نقطة ون يقوم منايم صباعه مع الطيار هنا يلقى صوابع دي بتقول له بره طيب ومع هنا للداخل يبقى ده للخارج وده للداخل يبقى في النص يطرح طب وهنا يروح عامل صباعه التأثير هنا للداخل طب وهنا برضه للداخل يبقى هجمع طب هنا ده للخارج وده برضه تأثيره للخارج يبقى برضه هنا هجمع طيب الطريقة الثالثة الناس اللي ما بتحبش تحط احتمال للخطأ يعمل ايه وانا اشجع دول بقى يكتب بقى مش انت عملت هنا عارف ان هنا المجال للداخل يعني X اكيد المجال هنا ايه للخارج يعني نقطة طب وهنا برضه داخل يعني X طب وهنا خارج يعني نقطة مش في النص عكس بعض اه يبقى تطرح وطالما طرحت في النص على الجنبين تجمع على طول اوعى تحفظ طيب لو السلكين يا استاذ عكس بعض رغم اني مش عايز اقولها لان خلاص انا بعتبر بقى انت انت راجل شغال اخر السنه فدماغك كبرت هنعمل ايه يا عم اكتب خلينا في اخر طريقه يبقى دي داخل وده ايه خارج ها وهنا ده هيبقى خارج وده داخل يبقى هتعمل ايه هنا اهو كثافه الفيض الكليه هجيب بتاع ده وبتاع ده واجمعهم لان هم في نفس الاتجاه طب وهنا هطرح طب ما تيجي ناخد مساله بقى بالارقام عشان الناس ايه تشوف الموضوع على الطبيعه طيب لو قلنا مثلا سلك طياره 5 امبير والسلك الثاني 10 امبير وبينهم 30 سم وفي نقطة على بعد 10 سم من الأستاذ ده النقطة ده اهي عايز كثافة الفيض الكلية عندها طب كده هجمع ولا هطرح بص يا سيدي اتجاه التيار هنا لفوق واتجاه التيار هنا لفوق برضه يبقى انت كده هتعمل ايه بص يا استاذ هنا للداخل برضه ده للداخل يبقى انا هجمع هنا يا استاذ ماشي سمي ده 1 وسمي ده 2 يبقى ممكن تقول انه B total تساوي B 1 زائد B 2 B 1 mu I 1 على 2 pi d 1 زائد mu I 2 على 2 pi d 2 خد ال mu على 2 pi مشترك ال mu طالما 1000 في الهواء يبقى 4 pi في 10 اس سالب 7 بالاختصار مع 2 pi يطلع 2 في 10 اس سالب 7 I 1 ده 1 I 1 بكام؟ بخمسة يبقى 5 d 1 بعد دي عن دي لا دي d 1 اهي 10 سم يعني 1 من 10 زائد I 2 اهو I 2 اهو ب 10 امبير على d 2 بعد النقطة دي أو بعد السلك ده عن النقطة ده كله d 2 اللي هو 30 سم و10 سم يعني 40 سم يعني 4 من 10 متر دول 50 ودول 25 يعني دول كده 75 في 2 يبقى 150 يبقى ممكن تقول واحد ونص في 10 أس ناقص 5 تسلا طيب ماشي كده دي ال B total طب افرض بقى انا عكست لك يا استاذ واحد فيهم يبقى نفس الكلام كله بس استنى بقى مش هينفع تبدأ كده على طول ليه يا استاذ لان انت ما انتش عارف مين الكبير ومين الصغير فانت تعمل ايه بقى ساعتها تجيب B 1 لوحده و B 2 لوحده وبعدين ال B total هتبقى B للكبير ناقص B للصغير تطرحهم من بعض فتجيب ال B total او تقول ان ال B total المقياس بتاع الفرق فايا كان بقى طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة اسمها نقطة التعادل نقطة التعادل وكلمة نقطة التعادل كلمة منطقية ممكن تعرفها من غير ما اشرح لك نقطة التعادل تعادل مين مع مين تعادل سلكين السلك ده والسلك ده نقطة تعادلهم يبقى في نقطة تأثير الأول فيها قد تأثير الثاني من وجهة نظر كثافة الفيض يعني كثافة الفيض ده قد ده وعكسها فالمحصلة صفر طيب فين نقطة التعادل صلي على النبي وانا اقول لك صلى الله عليه وسلم احفظ العنوان ده كويس نقطة التعادل تقع في منطقة طرح تقع في منطقة طرح ماشي بجوار الأضعف طيارا بجوار مين؟ الأضعف طيارا وتقسم المسافة بين الأسلاك أو يعني المسافة أو البعد بين النقطة دي والأسلاك يكون بنفس نسب التيار يكون بنفس نسب التيار حفظت العنوان هقوله لك مرة تاني أين تقع نقطة التعادل في منطقة طرح بجوار الأضعف تيارا والمسافات تقسم زي التيارات طب يلا نثبت لو ده I1 وده I2 في النص كنا بنطرح وعلى الجنبين بنجمع نقطة التعادل نقطة بتقع بيبقى كثافة الفيض صفر طب يا أخي كثافة الفيض تبقى صفر أكيد مش هجمع لازم تبقى في منطقة إيه؟ طرح ماشي طب بالعقل كده يبقى كثافة الفيض أول حاجة في منطقة طرح مش هنا تدور عليها هنا طب استنى طب افرض السلكين كده يا أستاذ في النص بنجمع عشان نجيب كثافة الفيض وعلى الجنبين بنطرح طب ما انا عندي كده منطقتين طرح شوف بقية العنوان انت قلت اساس بجوار مين الاضعف طيارا فمثلا لو كان ده خمسة أمبير وده عشرة أمبير لو أنت فهمتني هتعرف أن نقطة التعادل في منطقة الطرح دي عارف ليه؟ لأن أنت وأنت واقف هنا ده ضعيف بس أنت مقرب له ده قوي بس أنت بعيد عنه يبقى هنا في توازن يبقى انت اقرب بص هنا المسافه قلت اهي للاضعف الطيار قل اه يبقى انت وانت واقف عند النقطه دي الطيار الضعيف قريب منك والطيار القوي بعيد عنك فهنا التاثير يبقى مظبوط متساوي يعني يبقى نقطه التعادل يلا نفتكر العنوان فين في منطقه طرح فين بجوار الاضعف طيارا فين كمان اسمع دي بقى تقسم المسافات بنفس نسب التيار يعني لو كان ده برضه 5 أمبير وده 10 أمبير نقطة التعادل عارف تقع فين بالظبط قبل ما أحسبها لك هنا أهو لو قست المسافة دي طلعت بنسبة واحد لازم المسافة دي تبقى بنسبة اتنين ليه؟ ما هو التيار ده نص ده يبقى المسافة دي نص دي حتى هنا المسافة بيني وبين الخمسة أمبير لازم تكون نص المسافة بيني وبين العشرة أمبير عشان تتزن طب اثبت حاضر خليني أسمي دي دي وأسمي دي دي 1 وأسمي دي دي 2 طب كمل مش عند نقطة التعادل المفترضة ديت انه بي 1 بيساوي بي 2 يبقى mu I 1 على 2 pi d 1 بتساوي mu I 2 على 2 pi d 2 شيل ال mu مع ال mu وال2 pi مع ال2 pi مقدمات على مقدمات بتساوي توالي على توالي يلا يبقى I 1 على I 2 بتساوي d 1 على d 2 وخد كمان حاجة ال d 1 هنا تنزل ومكان ال d 2 تحط d ناقص d 1 ماشي ممكن ابدا الحل على كده على طول ايوه في الحاله دي تبدا الحل على كده على طول عادي طب يلا هنا يلا نسمي دي d 1 ونسمي دي d 2 ونسمي المسافة دي دي يبقى اللي مركز معايا هنا هتبقى دي 2 عبارة عن دي 1 زائد دي طب مش عند نقطة التعادل ديت برضه يا أستاذ بي 1 بتساوي بي 2 طب ما هو بي 1 بيساوي إيه؟ ميو أي 1 على 2 باي دي 1 بيساوي ميو أي 2 على 2 باي دي 2 شيل الميو مع الميو وال2 باي مع ال2 باي يطلع برضو I 1 على I 2 بيساوي d 1 على d 2 I 1 على I 2 d 1 على d 2 بس هنا هتست... تنزل d 1 زي ما هي ومكان d 2 تحط d زائد d 1 يبقى نقطة التعادل معلش الدنيا زحمة شوية بس هو الدرس كده نقطة التعادل بتقع فين بالظبط ثلاث سلالم كده وانت بتقول نقطة التعادل بتقع في منطقة طرح أقرب للأضعف طياراً وتقسم المسافات بنفس نسب تقسيم التيار في سؤال على الحتة دي وعايز أجاوبه بنفس القواعد اللي احنا قلناها هي رسمة طيار طالع كده وطيار تاني في هذا الاتجاه طيب ده اي وده 2 اي فين نقاط التعادل نقاط اه بص يا سيدي الاي مجاله هنا داخل وهنا خارج وبرضه هنا داخل وخارج طب والتو اي هنا داخل وخارج داخل انت بتعرفهم ازاي يا استاذ يا عم مصبعي اهو داخل يبقى هنا خارج طب وهنا برضو داخل يبقى فوق خارج مش هنا داخل وخارج يبقى دي منطقة طرح طب مش هنا خارج وخارج دي منطقة جمع مش هنا داخل وداخل دي جمع برضو طب ودي خارج وخارج دي طرح يبقى نقطة التعادل أو نقاط التعادل ما دورش هنا الأستاذ قال تدور في مناطق الطرح في مناطق الطرح فين بقى يا أستاذ أقرب للأضعف تيارا بص يا سيدي تفترض نقطة هنا بس بحيث ان بعد هنا يبقى دي وهنا يبقى 2 دي طب ينفع نقطة هنا بحيث يبقى دي دي ودي 2 دي ايوه وينفع نقطة هنا بحيث يبقى بعدك هنا دي وبعدك هنا 2 دي راجع كده اللي احنا قلناه نقطة التعادل بتقع في منطقة طرح ماشي اقرب للاضعف ده اي وده 2 اي يبقى انا لازم اكون قريب من هنا طيب تقسم المسافه بنفس نسب بنفس نسب التيار طب افرض كان ده اي وده 3 اي يبقى كانت المسافه هنا دي وهنا 3 دي طب ده كان اي وده 5 اي يبقى المسافه هنا دي وهنا 5 دي ماشي اخر نقطه عشان نبقى خلصنا السلك المستقيم هو ممكن ما يبقاش فيه نقطه تعادل صلي على النبي وانا اقول لك صلى الله عليه وسلم ما يبقاش في نقطة تعادل في حالة واحدة بس تعالوا نشوفها احنا فاضل لنا دقيقة ركزوا معايا نقطة التعادل ما تبقاش موجودة امتى بص يا سيدي في الحالة دي لو ده تياره 10 امبير وده برضه 10 امبير في النص جمع وعلى الجنبين طرح اه تيجي تدور ما تلاقيش العنوان الاستاذ قال ايه في منطقه طرح ماشي بجوار الاضعف طيارا مفيش واحد اضعف يبقى مفيش تعادل طيب اثبت لي مش هي في الأ- في الأ- في الطرح اقف عند اي طرح فيهم لما تقف عند النقطه دي مش ده قريب اه وطيره زي البعيد يعني ايه يعني لو سمينا ده 1 وسمينا ده 2 عايز اثبات برهان ماشي عند اي نقطه هنا B 1 هتكون دائما اكبر من B 2 B 1 هتكون دايما اكبر من B 2 لان B 1 اقرب وبالتالي حاصل الطرح اللي هو ال B total لن يساوي الصفر مطلقا لان B 1 دايما اكبر من B 2 طب ولو نقطة هنا وده آخر كلام هيبقى ال B 2 أكبر دائما من ال B 1 فلما تيجي تجيب ال B total اللي هي B 2 ناقص B 1 هيبقى ده دايما أكبر من ده فهيبقى المحصلة لن تساوي صفر يبقى الحالة الوحيدة اللي ما فيهاش نقطة تعادل التيارين زي بعض بس عكس بعض صلي على النبي صلى الله عليه وسلم اتمنى لكم التوفيق وشدوا حيلكم المره اللي جايه ان شاء الله هنبدا بالملف الدائري والملف الحلزوني والقوه باذن الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته